قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تجري فرق قلوب عن بعضها والسحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع الحلقة الثانية من السحر الحلال قلنا في السحر الحلال بنشرح كتاب السحر الحلال اللي فيه 35 طريقة من أجمل وأروع الطرق اللي نقدر من خلالها إن احنا نوصل للفوز بمحبة الناس طبعا هدفنا الأساسي يا جماعة واحنا اتكلمنا في الموضوع دوت أكتر من مرة هدفنا الأساسي إن احنا نفوز بمحبة ربنا إن ربنا يحبنا إن ربنا يرضى عنا إن ربنا يدخلنا جنته إن ربنا يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أخويا وحبيبي الحلقة بتاعت امبارح اتكلمنا في أول لقاء امبارح في إن احنا عايزين نعرف يعني إيه السحر الحلال السحر الحلال الكلمة الحلوة المعاملة الطيبة السلوك الطيب الخلق الجميل وكل ده بي- يعني بنستقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت ترجمة حقيقية لكل آية من كتاب الله كان أم كانت أمنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا كان خلقه القرآن يعني كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع صلى الله عليه وآله وسلم قلنا عايزين نعرف إيه الطريقة اللي نفوز بيها بمحبة الناس أكيد يا جماعة الإنسان زي ما قلنا هدفه الأساسي إن ربنا يحبه لكن في نفس الوقت إحنا عايشين في دنيا ونفسي إن الناس تحبني ونفسي إن الناس تحتفي بيا ونفسي إن الناس يكون بيني وبينهم علاقة طيبة عشان أقدر أعيش ما هو أصل يا جماعة معلش خلينا واقعيين هعيش إزاي في دنيا والناس كلها بتكرهني ما بتحبنيش ومش طايقاني بالعكس ده أنا ببقى سعيد جدا لما أحس إن الناس بتحبني في ناس بتحسن بتحسن اسلوب جميل وال- والمعامله الطيبه والسلوك الطيب والخلق الطيب عشان تفوز بمحبه الناس وفي ناس ما عندهاش القدره ديت فحبينا من خلال موضوع السحر الحلال ان احنا نعلم الناس ازاي اقرب الطرق اللي ممكن نسلكها عشان نفوز بمحبه الناس لكن اول حاجه قبل الطرق وقبل الاسباب وقبل الاخلاق وقبل كل حاجه بنقول عشان تفوز بمحبه الناس اول حاجه لازم تعملها ان انت تستعين برب الناس اللي نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى اللي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الاخت اللي جوزها مش بيحبها وتقول أمنية عمري أحس مرة بس إنه بيحبني نفسي يقول لي كلمة حلوة بإيدك إن أنت تخليه يقول لك أحلى كلام بإيدك إنك تخليه يحبك ويقول لك كلمات عمرك ما سمعتيها ولا تتصوري إن أنت تسمعيها إزاي؟ خلي ربنا يحبك كتري من النوافل اعبدي ربنا اذكري ربنا استغفري ربنا صلي على نبينا صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث ولما ربنا يحب إنسان ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه يحبه جبريل ثم آه، ت- جبريل ينادي في ملائكة السماوات السبع فتحبه ملائكة السماوات السبع ثم يوضع له القبول في الأرض ربنا يحبك حب فيك جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام يبلغ ملائكة السماوات السبع ان ربنا بيحبك وان جبريل بيحبك فكل الملائكة تحبك ثم يوضع لك القبول في الارض اه يوضع لك القبول في الارض الكون ده كله يحبك الناس اللي عارفاك تحبك واقرب الناس اليك مين زوجك زوجك اللي عايش معاك اللي انت نفسك ان انت تفوزي بحبه عشان تعيشي سعيده اللي حاسه ان ولادها مش بيحبوها استعيني بالله الجاء ربنا سبحانه وتعالى الجاء ربنا قول يا رب حبب ولادي فيا وحببني في اولادي انت مش محتاجه تحب ولادك لان انت بتحبهم فطره فطره ربنا فطر ولذلك ربنا بيوصي دايما الاولاد بالوالدين وعمره ما وصى الوالدين بالاولاد الا في موضوع واحد فقط في موضوع الوراث موضوع الميراث موضوع الميراث فقط هو اللي ربنا وصى فيه ايه الوالدين بالاولاد لان ممكن الاب يعني عنده خمس اولاد بيحب منهم ثلاثه وفي اثنين مش بيحبهم لان هم بيعاملوهم معامله مش كويسه فيجور في عند ال عند ال عند الموت ويوصل بدولت ويسيب دولت فوصى بس الوالدين في مساله الميراث يوصيكم الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه لكن في بقيه الايات كلها كلها وبالوالدين احسانا أن اشكر لي ولوالديك أه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة دايما الوصية من الله عز وجل للأولاد بالوالدين فلو عايز أولادك يحبوك ولو عايز أولادك يحبوك استعن بالله لو عايز مديرك في الشغل يحبك استعن بالله لو عايز صاحبك يحبك استعن بالله إيه لو عايز اي حد في الدنيا يحب بس حب حلال مش بقى لو واحده تقول لو عايز ال boyfriend يحبني استعين بالله لا ما ينفعش بس تعالى دير لان ده حب محرم انما انا بتكلم عن الحب الحلال فلو عايز الناس يحبوك اول حاجه استعن بالله مين اللي قال لنا كده حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب ده اللي احنا هنتكلم فيه من بكرة إن شاء الله يبقى احنا أول حلقة اتكلمنا فيها عن السحر الحلال عملنا مقدمة امبارح والنهاردة بنقول أول عنصر وأول سبب من الأسباب اللي تخليك تفوز بمحبة الناس الاستعانة بالله إن قلوب العباد جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فجأة تلاقي واحد الناس كانت بتحبه ومرة واحدة هو عصى ربنا وبارز ربنا بالمعاصي فانقلبت القلوب وبقت تكرهه واحد تاني كانت القلوب ما بتحبوش وبعدين لما قطع ربنا ومشي في طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى حول القلوب بدل ما كانت بتكرهه بقت بتحبه وهكذا يبقى اذا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الاستعانه اخويا وحبيبي واختي الفاضله بنخليها في كل حاجه في حياتنا مفيش اي حاجه في عمرنا الا لابد يكون فيها استعانه بالله سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما ألقي في النار يجيله جبريل عليه السلام حديث رواه البخاري يقول له يا إبراهيم ألك حاجة تطلب حاجة ده مين يا جماعة اللي جيله سيدنا جبريل يعني تخيل حضرتك ربنا يعافيك يا رب العالمين لو أنت في الموقف بتاع سيدنا إبراهيم مرمي في النار وجاي لك واحد صاحب منصب بقى مش جبريل عليه السلام بقى كمان واحد صاحب منصب يقول لك تؤمر باي حاجه قول له ايوه والله يبارك فيك الحقني يعني شوف لي اي واسطه ولا اي حاجه ولا كلمتين منك تخلص الموضوع لا تخيل بقى لما جبريل عليه السلام اللي جاي لك بيقول لك الك حاجه ومين جبريل جبريل عليه السلام اللي النبي شافه في صورته الملائكيه مرتين ما يعني قد قد غمر ما بين السماء والارض وما بين المشرق والمغرب ملأ ما بين السماء والارض شوف حجم سيدنا جبريل لها 600 جناح قلب قرى قوم لوط كلها بريشة واحدة من جناحه تخيل سبحان الله فجبريل بيقول له عليه السلام بيقول له, بيقول له ألك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل أنا توكلت على ربي أنا استعنت بربي أنا ماليش غير ربي سبحانه وتعالى هو اللي ينجيني وهو اللي يكرمني وهو اللي ينصرني وهو اللي يحفظني هو ربي سبحانه وتعالى ماليش غيره ماليش غيره لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك سبحانك يا ربي فيحصل إيه في الوقت ده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يوسف عليه السلام مع فتنة النساء امرأة العزيز ونساء المدينة الكل عايز وعياذا بالله يقع في الفاحشة يعمل ايه سيدنا يوسف يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقوم سيدنا يوسف كان ممكن يقول ايه انا بقدرتي وبقوتي وبصبري و- وعزيمتي ان شاء الله لا يمكن اتاثر باي امراه لكن لا ما قالش كده قال ايه قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يا رب لو ما كنتش انت اللي هتعني وهتقويني وتصرف عني كيد النساء انا ممكن اضيع ده مين يا جماعه ده سيدنا يوسف نبي كريم من انبياء الله عز وجل من صفوه خلق الله سبحانه وتعالى بيقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحان الله الواحد لما يقعد يفكر كده ويلاقي بعض الشباب اللي اللي بيقف لك على الناصيه و2000 بنت معديه من قدامه وتقول له ليه يا حبيب قلبي بتستشرف للفتن يقول لك انا انا اتاثر بالنظر لاي واحده من دول ده لو اجمل واحده في الدنيا انا ما اتاثرش بيها ابدا سبحان الله وتجد هذا الانسان اللي هو يعني اعتقد في نفسه ان هو عنده قدره وعنده وعنده وما استعنش بالله سبحانه وتعالى ممكن يقع فريسا لاي واحده في الدنيا عياذا بالله ويقع معها في الحرام فيوسف عليه السلام نبي كريم وبيقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين سبحان سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام لما امر بني اسرائيل ان هم يخرجوا معاه ويحرروا بيت المقدس فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون وقعدوا بقى أنت عارف بني إسرائيل بقى واللي يعني فسيدنا موسى عليه السلام لأن مفيش أمل فيهم خالص آه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فيجي بعدها ربنا يقدر ان واحد اسمه يوشع بن نون ده الفتى بتاع سيدنا موسى اللي كان في رحلته معاه للخضر عليه السلام آه، كبر في السن وما شاء الله وربنا اكرمه وبقى نبي و- و- وخليفه يعني ايه يعني بقى ملك ونبي في نفس الوقت بعد موسى عليه السلام اخذ ما تبقى من الجيل او اخذ الجيل الجديد من بني اسرائيل وراح عشان يفتح بيت المقدس ربنا قدر ان اليوم ده كان امتى يا جماعه كان يوم جمعه وهم لو لو الشمس غربت وجه يوم السبت هم ما بيقطشوا ولا يعملوا اي حاجه يوم السبت فهو محتاج ان هو يفتح بيت المقدس يوم الجمعه فلقى الشمس تضيفت للغروب خلاص الشمس هتغرب هيجي بكره يوم السبت مش هينفع نقاتل يبقى نعمل ايه هتبقى مشكله كبيره جدا كده ممكن نهزم وممكن نتقتل تاني يوم فبص للشمس وقال لها ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين لم تغرب يا سبحانك يا ربي عبد لما يحب ربنا وربنا يحبه سبحانه وتعالى ويعرف ان الكون ده كله كل مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى وان ربنا هو فاطر السماوات والارض وهو المتصرف في هذا الكون وان ما فيش ورقه في الكون ده كله بتسقط الا بامره وما فيش شيء بيحدث في الكون ده كله الا باذنه سبحانه وتعالى فعارف ان الكون ده كله بيعبد ربنا وبيسجد لربنا قال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فنظر سيدنا يوشع للشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين فلم تغرب وفي هذا يقول حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس يا سلام يبقى الشمس لم تحبس على اي انسان من البشر الا على يوشع بن نون ليه استعان بربنا لجا لربنا قال له يا رب احبس لي الشمس ما تخليهاش تغرب عشان اقدر افتح بيت المقدس واعمره واعمره انا واللي معايا كلهم بطاعتك يا رب وبالصلاه والسجود ليك سبحانه وتعالى تعال نشوف مثل ثاني غريب جدا غلام اصحاب الاخدود اللي صدع بكلمة التوحيد وعلم الدنيا كلها التوحيد وكان يبرئ الأكمه والأبرص وكل ده بإذن الله سبحانه وتعالى ويعالج الناس من سائر الأدواء والأمراض عشان يدعوهم إلى التوحيد ودعا جليس الملك فآمن بالله سبحانه وتعالى ووصل الأمر للملك اللي كان بيعد الغلام ده أن يكون ساحر والغلام رفض في الآخر لقى ما فيش أمل في الغلام ده قال نقتله فبعته مع مجموعة من الشرطة بتوعه في آه، قمة الجبل كده قال لهم وصلوا قمة الجبل لو لقيتوه مصر على إيمانه ارموه من فوق الجبل هيكفر خلاص رجعوه تاني معانا سليم ويبقى كويس معانا ويبقى ساحر فلما طلعوا فوق الجبل قالوا له ها تكفر ولا تؤمن قال لهم لا أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى هيرموه لسه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتجف الجبل الرجال الكبار وقعوا من فوق الجبل والغلام الصغير يرجع وينجو ويروح للملك والملك يقول له ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله سبحانه وتعالى راح بعته مع شرطة تاني في كركور مركب صغير كده ولما توسطوا البحر عرض عليه الكفر رفض لسه يرموه في المية قال اللهم اكفنيهم بما شئت اهتز المركب يسقط الرجالة ويموتوا وهو يرجع سالما معافا بفضل الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالله عشان كده لان كان ليه بصمه في الحياه الغلام دوت لما رجع بعد كده وقال للملك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تاخذ سهما من كناناتي تضع السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام فانك ستقتلني بس تجمع الناس كلهم تجمع الشعب كله الملك كان غبي جدا جمع الشعب كله وخد ال- ال- ال- السهم من كنانه الغلام وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام بالفعل فعلم الناس ان الملك عجز عن قتل الغلام وان الذي آه، كان سببا في قتل الغلام انه الملك استعان برب الغلام يبقى رب الغلام احق بالعباده قالوا امنا بالله رب الغلام كل ده بسبب غلام استعان بربنا سبحانه وتعالى ربنا فتح بيه قلوب أمة كاملة والأمة كلها نالت الشهادة نالت الإيمان والتوحيد ونالت الشهادة بسبب الغلام ده وكلهم في ميزان حسناته عشان كده عايزك تستعين بالله في علاقتك بالناس في طلبك للعلم في الدعوة إلى الله في بر الوالدين في معاملاتك في كل حاجة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولو تفتكر حضرتك الراجل اللي من بني إسرائيل وحديث البخاري اللي كان اقترض ألف دينار من صاحبه وما ما لقاش مركب تاني يوم توصله المكان بتاعه عشان يوصل بعد فترة يعني عشان يوصل له الألف دينار اللي كان اقترضها منه فاستعان بالله وراح حاطط الفلوس في خشبة وراح لميها وقال اللهم إني أستودعك الألف دينار أن توصلها إلى صاحبي وال- وال- والبحر حمل يعني ال- ال- الخشبة ديت وتهادت الأمواج وتوصل الخشبة لحد الناحية الثانية والراجل ياخد الخشبة ويكتشف فيها الألف دينار كل ده لأنه استعان بالله سبحانه وتعالى جرب مش جرب الله لا يجرب لكن فعلا حس بالمعنى الجميل ده في اي حاجه تعملها في حياتك اي حاجه في طاعه لله في تعمير للكون في بذل للمجتمع ل- لبلدك لاولادك لنفسك ل- لاي حاجه بتعملها استعن بالله والجا لربنا وقول له يا رب انا ليس عندي مقدره انا عبدك الضعيف الماثل بين يديك اعني يا رب حتى في العباده النبي يقوم جايب معاذ بن جبل ويقول له والله يا معاذ اني لاحبك فلا تدعني ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ده كان السبب الاول اللي نفوز فيه بالسحر الحلال بحب الناس الاستعانه بالله تعالوا نشوف السبب الثاني ولكن في الحلقه القادمه ألقاكم غدا إن شاء الله مع السحر الحلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سحر بيفرق قلوب عن بعضها والسحر تاني